دايما نقول القصة دي ومعلش اسمعوها تاني لعل واحد بس ما سمعهاش ينتفع بها وان الشيطان لابن ادم كالذئب للغنم ياكله فكذلك ياكله فاذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي في كلب من كلاب الراعي كل ما تيجي تعدي ينبح عليه ماذا تصنع تقول ادافعه فان دافعت حدفت الطوبة جري ورا الطوبة لقاها طوبة رجع تاني يجري وراك تضربه تاني يجري وراك تضربه تاني يجري وراك ما الخير استعن بالراعي يكتك كلابه انده على الراعي الحاني يندع الكلب يقفل عليه وانتهت القضية فكذلك استعن بالله يكتك شر الشيطان قال تعالى ان الذين اذا مس ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الجا اليه فتحارب الشيطان بالاستعانه بالله وتحارب الهوى بتحكيم الامر المطلق بحيث لك لا يبقى لك هوى فيما تفعل تحارب الهوى بمخالفه الهوى وتحارب النفس بقوه الاخلاص يبقى اذا العمل نفذ الى القلب يدور في القلب ما ينفذ من القلب الى الرب فيوفقك الرب فتحارب الشيطان بمخ... بالاستعانه بالله وتحارب الهوى بمخالفته وتحارب النفس بالاخلاص وتحارب الدنيا بالزهد فيها اما اذا لم يجد العمل منفذا انت عملت عمل وما وصلش العمل للقلب وبالتالي لم يصل الى الرب ايه اللي يحصل اسمع الكلام اللي جاي ده اذا لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس وثبت النفس تروح هاجمة على العمل فاخذته وصيرته جندا لها فصالت به وعلت وطغت فتراه ازهد ما يكون اعبد ما يكون اشده ما يكون اجتهادا وهو عن الله ابعد ما يكون يبقى بيقوم الليل ويصبح يزني يبقى بيصوم النهار ويسهر يسكر يبقى بيقرا قران وما يقدرش يبطل تدخين يبقى بيذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه ليه لانه حين عمل لما قام الليل ما وصلش القيام لقلب حضرنا الدرس اهو اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما قاعد ما شاء الله لا قوة الا بالله قلبه حاضر مخبت خاشع وعينه تكاد تدمع وحاسس بالسكينة يخرج قدام باب المسجد يلاقي امرأة متبرجة ينظر اليها ايه السبب لان الكلام اللي قلناه ده عمال يعدي على ظاهر القلب على وش قلبه كده فالتقدير وقتي ساعة ما يخرج ويلطشوا الهوى الهوى عارفين الهوى مش الطراوة الهوى فحين ذاك ينسى كل ما كان لابد ان يجد كلامنا منفذا الى قلبك اللهم بلغ الخير قلوبنا وادم على قلوبنا الخير يا رب نعم لازم الكلام يخرم قلبك زي ما قال لي احد الشباب قال لي كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس لا ان شاء الله يدينه كلام لقلوب تقية يصل الى القلب ينفذ فاذا نفذ الى القلب دار فيه فوصل الى الرب فاذا وصل الى الرب رضي فاخذ بقلبك وناصيتك اليه اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه اما الاخر ترى حفظ القران ومع حفظ القرآن ما قدرش يبطل الاستمناء ليه لان النفس استولت على هذا الحفظ فصيرته جندا لها افتخر انا فلان افتخار كيف غرور عجب رضا عن نفسه افتخار للاخرين فيصير العمل جندي القلب يصير العمل جندي النفس تترفع به النفس فت... فتراه اعبد ما يكون وهو ابعد ما يكون عن الله اسمع كلام ابن القيم الخطير جدا بيقول ايه يقول فتراه اعبد ما يكون ازهد ما يكون اشد اجتهادا ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون واصحاب الكبائر الظاهره اقرب قلوبا الى الله منه وادنى منه الى الاخلاص والخلاص فانظر يديك المثال فانظر الى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود كيف اورثه طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا كان اسمه ايه الرسول ان يخرج من ضأضأ هذا قوم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم يحقر احدكم صلاته الى صلاته كان اسمه ايه ذو الخويصرة التميمي لما كان عبد زاد سجاد عباد علامة الصلاة في وشه قد كده ومع ذلك قال للرسول الله اتق الله اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله لانه شاف نفسه لانه ايه شاف نفسه انظر الى هذا السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود كيف اورثه طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم واورث اصحابه احتقار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم وانظر في المقابل الى الشريف السكين الذي كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي فيضربه الحد على الشراب كيف قامت به قوة ايمانه ويقينه ومحبته لله وتواضعه وانكساره حتى نهى رسول الله عن لعنته من هذا نفهم ان طغيان المعاصي اسلم من عاقبة طغيان الطاعات اخوتاه كانت كل تلك مقدمات تعالوا لندخل كيف نتوب حقيقة التوبة الرجوع الى الله ولا يصح الرجوع ولا يتم الا بمعرفة الرب زي ما ذكرنا واسمائه وصفاته واثاره اثار الاسماء والصفات في النفس وفي الافاق لا يصح الرجوع الا بان تعرف انك كنت فارا من الله اسيرا في قبضة عدوك ان تعرف لكي تتوب لابد ان توقن انك ما وقعت في مخالب عدوك الا بسبب جهلك بربك وجرأتك عليه فلا بد للتائب ان يعرف كيف جهل ومتى جهل لابد للتائب ان يعرف كيف وقع اسيرا ومتى وقع لابد للتائب ان يؤمن ان التوبة انما هي عملية شاقة تحتاج الى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى ربه الرحمن الرحيم والعود الى من طريق الهلاك الذي اخذه عدوه اليه لابد ان تعرف ايها التائب ايها التائب لابد ان تعرف مقدار الخطوات التي بعثت بها عن الله لابد ان تعرف المجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود الى الصراط المستقيم لابد ان تعرف ايها التائب انك انما اوتيت من قبل نفسك وبسبب متابعتك لهواك لابد ان تعرف ايها التائب انك اوتيت من غفلتك عن الله وعدم اعتصامك بحبل الله لابد ان تعرف ايها التائب انك انما اتيت من حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله صح اخي العاصي انما اتيت من حسن ظنك بنفسك الرجل اللي بيمسك سيجارة يدخن يحسن الظن في السيجارة انها هتهدي اعصابه ويسيء الظن بالله انه لو مسك المصحف اعصابه مش هتهدى فيكله الله الى نفسه فتسوء خاتمته لابد ان تعرف انك اتيت من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله اخي التائب اذا تبين لك ذلك وعرفت ان في طاعة نفسك عطبك يوم معادك وان في عصيان نفسك نجاتك في اخرتك نجاتك في اخرتك وانك نفسك قد اعتادت سلوك طريق هلكتك والفت طول النفور والاشمئزاز مما يرضي عنك سيدك لابد ان تعلم ان اول الطريق ان تقف مع نفسك وقفه بل ست وقفات اقول تصبرون تصلون اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا لابد ان تعزم على تاديب نفسك بستة امور الاول الوعظ والتذكير الزم قلبك العزم على تاديب النفس والمواظبة على توقيفها والإلحاح على معاتبتها والدوام على موعظتها وتذكيرها كرر على نفسك الخطر الذي هي عليه وأنها لا بد من المصير إلى مولاها ستموت حتما وقد يكون الآن قل لها يا نفس توبي قبل أن تموتي نادي نفسك قل لها يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي توبي قبل ان تموتي فان الموت ياتي فجاه ذكرها الاصحاب مات فلان ومات فلان ومات فلان ذكرها مات رسول الله فهل لك بعد ذلك من نجاه يا نفس سترين كل اعمالك يوم القيامة حاضرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الكل حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يا نفس صبر ساعة ولا عذاب الابد يا نفس حبي الى الجد ان قالت لك نفسك في اخر العمر كثير من الشباب يقول لك يا عم لما نبقى قدكم نبقى نتوب اما يبقى عندي 40 سنة 50 سنة سيبني اتمتع شوية بس اخي بيقولها لي امبارح اعفى لحيته ولما يتزوج فبيقولوا له استنى يا ابني ما هو محمد حسين ده ما برضه ما مشيش في ال- في الطريق ده اللي بعد ما اتمتع اتمتع زيه وبعدين تعالى قلت سبحان الله اليس كل ما فرطنا علينا مكتوب هداك الله ابتداء الست تكون افضل لابد انك تمشي مع الشيطان ومن يدركك انك ستعيش هب تخيل مثلا ان الجد في اخر العمر نافع وانه موصل الى الدرجات العلى اليس قد يكون اليوم اخر عمرك ولا لا اليس قد يكون اليوم اخر عمرك فلم لا تشتغلين ايتها النفس بالاصلاح من اوحى اليك بالاهمال ما المانع من المبادرة يا نفس ما الباعث على التسويف هل له سبب الا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة هل يا نفس الواحد يكلم نفسه كده يبدأ يقول لنفسه هل يا نفس تنتظرين يوما يأتيك لا تعصر فيه مخالفة شهوات يعني انت كده مستني يوم تلاقي نفسك ما بتحبش الشهوات تلاقي نفسك كده مخالفة الشهوات ده مش هيحصل هذا يوم لم يخلقه الله قط هذا يوم لا يخلقه الله قط لا تكون الجنة قط الا محفوفة بالمكاره ولا تكون النار الا محفوفة بالشهوات لا يمكن ان تكون المكاره قط خفيفة على النفوس هذه الحال نتأملها بأعيننا كل نفسك يا نفس يا نفس أما تتأملين منذ كم تعيدين منذ كم تقولين غدا غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته كتير من الناس بيدخن يا رب توب على عصاة المسلمين تقول له توب يقول لك ان شاء الله في رمضان الواحد بيبطل السجاير طول النهار يبقى العملية سهلة وجي رمضان وعدى رمضان برضه مفيش تلاقي الشباب ينظر الى النساء طلبة الجامعة يا ابني توب يقول ان شاء الله في الاجازه عشان الواحد يبطل البلوى السوداء بتاع الجامعه دي وتيجي الاجازه وتروح الاجازه وترجع الجامعه وتخلص الجامعه وعينه يتدب فيها رصاص نعم تجد كثيرا من الناس يريد هو يعيش للدنيا عايز فلوس عايز فلوس يا ابني توب لك بس شويه شويه أأمن مستقبلي طيب أأمن مستقبله شويه شويه بس أأمن مستقبل عيالي طيب امن مستقبل عيالك شوية شوية بس اما نشوف بس ده احنا بالله وهكذا حتى يدخل القبر والطغيان يورث طغيان ومتابعة النفس تورث غضب الله قل لها يا نفس اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الامس اني اخاف ايتها النفس ما عجزت عنه اليوم فانت عنه غدا اعجز صح ولا لا مثاله لو ان رجلا امر بقلع شجره هو شاب راح يقلع الشجرة قام بصلها كده قال لها الشجرة دي كبيرة قوي خليها لبكرة تاني يوم قال طب خليها للسنة الجاية السنة بتعمل فيه ايه تضعيف قوته والشجرة تزداد رسوخ في الارض كذلك الشهوات بطل تدخين يقول لك على رمضان ان شاء الله يبقى تعاقبني على ما يجي رمضان يكون قد ادمنها فلا يستطيع تركها بطل نذر الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم يبدا يفتح عينيه على مشاهد ما يقدرش يبطلها بعد كده قلت لبعض طلبه الجامعه يا ابني انت يوم ما جيت من البلد اللهم تب على عصاه المسلمين يوم جيت من بناتكم هنا في جامعة القاهرة كنت تعرف ايه عن البنات كنت بتشوف ايه ولا تبص على ايه ما كانش عنده فكر دلوقتي بقى خبير نعم لا يستطيع فلو انه ترك من الاول لتاب اما اليوم فلا يستطيع طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب فمن العناء رياضة الهرم ومن التحذيب تهذيب الذيب والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان فيصعب عليه ذلك هذا هو السبيل الاول للتوبة وقفة مع النفس وقفة حقيقية بجد مع الوعظ والتذكير وحضور تلك المجالس ثانيا عزل النفس عن مواطن المعصية اول ما يبدأ من التوبة اخي الشاب تغيير الشلة وتغيير منطقة المعاصي الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا قال له العالم ان قومك قوم سوء وان في ارض كذا وكذا قوما يعبدون الله فاذهب ف... فاعبد الله معهم اللهم اسمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره نعم انك ينبغي ان تنتبه لذلك ليه ان القضية تغيير الشلة مهمة جدا فاصحاب السوء لا يتركون وخصوصا ان من ورائهم الشيطان ان من ورائهم الشيطان الم تر ان انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فالشياطين تؤز العصاة الى المعاصي أزا تدفعهم دفعا تسوقهم سوقا تقودهم قودا تيسر لهم ايها الاحبة في الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الشيطان لن يدعك تتوب سيجاهدك وسيقف لك بالمرصاد وسيستعمل كل اسلحته من معارفك واصدقائك انك تذكر وانا اذكر معك يوم كنت تجلس على المقاهي وتصاحب شلة السوء كنت تدخل الى بيتك بالشلة امك ترحب وتعمل الشاي وابوك يقعد معاهم والقعدة تبقى زي الفل يوم ما استسلمت وتوب ابوك قال لك يا ابني انت هتودينا في داهية احنا مش قد بتوع امن الدولة لا دقنك لا ساعة ما تدخل باتنين سنية قال لا انت هتعملها واكر ولا ايه لا ما ينفعش كده ارجع مش ممكن لا مش ممكن وهكذا الكل سيحاربك سيجاهدك حتى نفسك ستبدأ تورد عليك النفس صور المعاصي القديمة تلاقي نفسك راقد مرة كده وبتسمع انت حافظ صوت البقرة وبتقرأ صوت البقرة تفاجأ راح تدخل عليك النفس بصورة البت اللي انت كنت بتحبها وتمشي معاها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه اللي جابك السعادة نعم انه لن يدعك فلذلك كل ما يذكرك بالمعصية فاتركه واهجره وهاجره اصحابك القدام غير رقم التليفون غير عنوان البيت غير طريقك غير معاملتك ساعة ما يجي يقابلك يقول لك صباح الهنا يقول السلام عليكم يا اخي يقول لك ايه اللي جرالك تقول له والله عرفت ربنا وحذرني من الشياطين اللي زيك ربنا يتوب عليك يقول لك بس يا واد الجهنمي تقول لي يا عم الشيخ انا كده هنفره بعد كده مش هيرضى يتوب معلش نفره دلوقتي وانا ابقى لم وانا بعدين بس ابعدوا عنك انا عايز انجو بيك انت الاول اما اذا مددت له يد العون اهلا يا حبيبي ازيك ده والله الاسلام جميل ويا ريت نتوب يقول لك يا عم ده هي يومين وهتجيلنا تاني انا عارفك عارفك انت مش هتطيق يا عم انت بتاع صلاه برضه انت بتاع مسجد ده انا عارفك فين ايام البت اسمها ايه والشقه اللي اسمها ايه والجنينه اللي اسمها ايه والسجاير اللي اسمها ايه وانت انت فاكر يا راجل حد يسيب الهانه اللي احنا فيه ده و- وتروح تتعقد مع السنيه بيحصل يا شباب ايوه فلذلك اول ما يجيك صورته اهلا يا اخي يقول لك انا عايزك في مشوار اقول له ايه عندنا درس النهارده طب انا عايزك بكره لا ده بكره انا عندي قيام ليل من بعد العشاء لحد الفجر هصلي 200 ركعه خلاص بلاش بكره بعده تقول له معلش اصل انا ناوي بقى الليله اللي بعديها على ختم هقرا القران كله في يوم الواد اتجنن بقى مش نافع فييأس منك فيتركك كما قلت لك اياك من تلبيس ابليس يقول لك لا انت دعوه ادعوه انت في بدايه توبته مالكش دعوه بالدعوه مالكش دعوه اسكت اترك ارض المعاصي لان انا لما اقول لك اترك ارض المعاصي ما تقدرش تسيب الكليه ما تقدرش تسيب بيتكم تسيب شقتكم ما تقدرش تسيب حتتكم ستضطر الى التعامل مع هؤلاء ففي البدايه خذ طريقا غير طريقي عزل النفس عن مواطن المعصيه نصيحتي لك حبيبي في الله الزمها الصمت حل بينها وبين من يشغلها اياك والمعارك الجانبية اياك والمعارك الجانبية ساعة ما لحيتك بدأت تطلع شوية كده بدأ ابوك ينظر لك شجرا وامك تبص لك كده وتحط ايدها على خدك تقول لك ايه يا ابني انت ناوي على ايه ما تقولش ايوه اللحيه فرض انتوا بتكرهوا النبي ولا ايه انتوا كفره ايه الفسوق ده لا مش كده وانما بوس ايد امك وقبل راس ابيك وقول لهم احمدوا ربنا ان ربنا نجاني من النار لعلي انفعكم يوما ما اوعى تقيم معارك في البيت مع اخوك واختك وابوك وامك وجارك وجارتك وزميلك وزميلك فتلهيك المعارك عن اللجء الى الله والسير اليه ما تفتحش ابواب معارك اي سؤال سد الباب يا ابني هي اللحيه دي فرض قول له ازيك يا ابويا والله وحشني ده انا بحبك الا بتلبس مقاس كام عشان اجيب لك جزمه غير السكه غير الطريق ما تفتحش ابواب معارك يقول لك يا ابني هي الصلاه ما تنفعش الا في الجوامع بتاع السنيه اللي بيطولوا دول قول له يا سلام يا والدي ده انت الليله دي لو مسكت معايا المصحف وقعدنا نقرا ربعين ده انت هتحس بجنه ربنا في القران ده ده النبي واقعد احكي له بقى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اما اذا اقمت نفسك مقام المفتي ويقعد يسالك اللحيه فرض اه فرض وايه الدليل والدليل كذا وكذا وابن حجر العسقلاني والشيخ ناصر الدين الالباني وابن تيميه وابن وهتعمل لي فيها ابن تيميه حضرتك انت لسه بتتوب ما تنشغلش بهذه الامور اصل الصمت وادمن السكوت ولا تخض مع الخائضين جنب نفسك الزلل وابتعد عن الخطأ وانكسر لله لا تطغى لا تتكبر اذا رأيت العصاة فاذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ثالثا
من فضلك اقلب الشريط